أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجرين وساقينا إن شاء الله على حوض الكوثر بإذن الله رب العالمين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عودة مرة أخرى إن شاء الله إلى شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ونحن ما زلنا في باب المغازي أو الغزوات أو الجهاد الذي خاضه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين اللهم اسلكنا في طريقهم يا رب العالمين ومع الدرس 48 إن شاء الله والحديث عن اليهود 48 ندعو الله عز وجل في بداية هذا الدرس عسى أن يكون بيننا صالح أو صالحة ونحسبكم كذلك أن يتقبل الله منا جميعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شيطانا إلا طردته ولا طالبا إلا نجحته ولا عاصيا إلا تبت عليه ولا صاحب صدر ضيق إلا شرحت صدره ولا صاحب مشكلة ولا عقدة إلا فككتها له يا رب العالمين ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احشرنا في زمرة الصالحين وتوفنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد وعدنا من قبل أن نرجع الحديث عن إخراج اليهود من المدينة لكي يكون الحديث متواصلا في درسين أو ثلاثة إن شاء الله رب العالمين متواصلة ولنبدأ اليوم بمشيئة الله الحديث عن خيبر وعن غزوة خيبر وعن إخراج اليهود من المدينة ولا بد في الحديث عن خيبر لا بد أن نتحدث في أمور ثلاثة قبلها آه الكلام عن بني قريظة الكلام عن آه بني النضير أو بني قينقاع آه ثم الحديث قبل ذلك كله عن الصفات العامة لليهود عشان ندرك كيف قاتى المعصوم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يعني ليس من المنافقين وحدهم ليس من الكفار والمشركين وحدهم وإنما قاتى الأمرين من اليهود أيضا واليهود كانت لهم قوة لا يستهان بها في المدينة بل على العكس كما قلنا في حلقات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه الصحابة إلى شيء ربما نحن لم ندركه لما بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وأصبح بين الأوس والخزرج أمر أمر غريب ربما على أسماع البعض يمر مرور الكرام أمر الصحابة وقال ابن السوق لا تتركوه لليهود ابن السوق يعني ايه؟ يعني اعملوا قوة اقتصادية تستطيع بها الوقوف اقتصاديا امام اليهود ولذلك يجب ان يسعد كل مسلم من رايك يبقى فرحان كل مسلم ان يجد من المسلمين اغنياء لازم يبقى فرحان ليه؟ لان احنا اذا صرنا كمسلمين جميعا فقراء نتكفى بالحاجه من هنا ومن هنا ومن دوله هنا ومن دوله هناك فلن تقوم لنا قائمه لان المال عصب الحياه ولو صار كثير من المسلمين أقوياء ووظفوا قوة البال تلك في خدمة الإسلام وفي خدمة دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكان النصر حليفا للمسلمين لكن أن يصير الحقد أو الحسد في قلوب بعض من الناس منا نحو كثير من الأغنياء منا أيضا يعني دي تبقى ليست صفة المسلم فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو بكر فيهم سعد فيهم عبد الرحمن بن عوف بن عثمان بن عفان وهؤلاء كانوا من أصحاب الملايين في صدر الإسلام ووظفوا ملايينهم في خدمة الدعوة وخدمة الإسلام وكان أيضا فيهم بلال وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن أم مكتوم وكان الفقير لا يحقد على الغني وكان الغني يعطف على أخيه الفقير ولم نشعر أن هناك حزازات كانت مثلا بين أبي بكر وبلال أو بين سعد بن أبي وقاص وعمار وما إلى ذلك فلقد كان الجميع بفضل الله عز وجل أحبة في الله أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين المسلمين اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين آه، ولذلك لابد من الإصلاح النفسي للمسلمين جميعا حتى نصير إخوة بالله عز وجل ولا تصير الصراعات الجانبية تؤخر مسيرة الإسلام ومسيرة الصحوة الإسلامية الموجودة على الساحة اللهم رشدها من عندك يا أكرم الأكرمين آه، الحديث آه، في المقدمة عن صفات اليهود مهم ليه؟ لأن التاريخ الذي ندرسه وندرسه لأبنائنا في المدارس مزيف تاريخ مزيف تاريخ يعني يكتبه أو تكتبه أقلام لا تحب الإسلام وقد يكون الكلام عن اليهود أو عن التاريخ كلام جاف بالنسبة للآتي إلى الترجم ولكن صحيح البخاري فيه كل عناصر الإسلام يعني الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنختار من كل باب عينات وصلنا إلى باب المغازي فيها كل ما يهم المسلم لأن السنة جاءت مفسرة لكتاب الله عز وجل ففي كتاب الله جاءت أشياء مجملة وجاءت السنة على لسان الحبيب لتفصلها ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم يعني الله أعطى رسوله القرآن وأعطى السنة للرسول كما أعطاه القرآن فالسنة محفوظة بحفظ الله كما حفظ القرآن يعني كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم المعصوم محفوظ بحفظ الله ولذلك رشد الله للأمة علماء على مر التاريخ علماء الحديث بالذات استطاع بفضل الله أن يميزوا ما بين الحديث الذي ورد على لسان الرسول صدقا والحديث الذي لم يرد أو ما ورد بلاش الحديث الذي ورد والحديث الذي لم يرد الحديث الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد على لسان رسول الله آه يعني أحسن إيه لأن ما لم يأتي على لسان رسول الله فليس إيه فليس بحديث يبقى إذا نقول إن الحديث علماء الحديث ميزوا ما جاء من حديث على لسان الصادق المعصوم وما لم يأتي على لسانه من كلام خلاص يبقى كده واضح أكثر يعني إذا نستطيع أن نقول إن علماء الحديث ولذلك قلنا من قبل إن الغرب يحسدوننا على أمور ثلاثة على علم أصول الفقه على جزئية المواريث في الفقه على علم الحديث لأن المسلمين تفردوا بهذه العلوم الثلاثة اللي هم النهارده جي جيوش يتامى الشيوعيه اللي في الدول الاسلاميه والعربيه او في مصر ما بيخبطوا ناحيه ايه؟ اصول الفقه والراجل اللي طلع يشتم الامام الشافعي رضي الله عنه، راجل ما بيعرفش يتوضا بيشتم الامام الشافعي، لم يركع لله ركعه وبيهجو الامام الشافعي وعايز يبقى استاذ في الجامعه. هو صار للاسف لكن ويدرس لابنائنا، اللهم اعصم ابناءنا من شياطين الانس والجن يا رب العالمين. لكن يعني كل دي فرقعات او فقاعات تزول سريعا إن شاء الله ولا يصح إلا الصحيح من منا في الأربعينات لما تستقرئ التاريخ القريب أربعينات والخمسينات والستينات لما أنت كنت بتشوف والدتك وعمتك وخالتك لابسة نص كم ولابسة كب خالص وكمها ودراعها كله باين وكانت بيطلعوا في بداية الستينات ولغاية أواخر الستينات في الأتوبيسات الستات لابسة سبحان الله بالمخلوع لا إله إلا الله شد شد يا عيني سبحان الله وتحط الشنطه فوق رجليها سبحان الله من كان يظن ان الاسلام سوف تقوم له قائمه مره سنه في مصر ها النهارده لما تجد المساجد وقد ملئت بالشباب الصالح الذي ندعو الله عز وجل ان يعصمه من السوء وان يقويه على ما فيه وان يصلح ما بين الدوله وبين شبابنا، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين، لان هؤلاء هم عدتنا، لن تنجو الدوله الا بشبابها الصالح، اما الشباب الصالح لن ينجو احد سبحان الله لما يعني ثورت الشباب المسلم في بعض من الجامعات جاب ولد من عندهم مسك اتحاد الطلبه طلع لص سبحان الله يعني الولد اللي اتعين من عندهم سبحان الله طلع لص ومسكوه وصرف الفلوس بتاع اتحاد الطلبه بتاع الولاد انفقها فيما لا يرضي الله لانه لم يتربى لا على كتاب ولا على سنه عمل شباب حورس عمل ايه شباب حورس؟ لا شيء الا الفسق والفجور والمجوب لكن شباب الصحوة وشباب المسلمين شباب المساجد الذين يرد بهم زورا وبهتانا سواء في الغرب أو في- في بعض الدول الإسلامية في الداخل أن يلصق بهم تهمة التطرف أو تهمة ال- الإرهاب أو غير ذلك نقول بملء أفواهنا إن هؤلاء هم الشباب الذي تقام عليه الأمم ولا تقام الأمم إلا بهذا الشباب الصالح شباب محمد صلى الله عليه وسلم ده الشباب الوحيد اللي احنا نقدر نرتكز عليه شاب امين صادق تقي غض البصر نقي القلب ورع يعرف الحلال من الحرام يريد ان يعرف الحلال من الحرام يحترم العلماء يحترم كبير السن يبر والديه يحسن الى جاره يخلص في عمله ماذا تريد شباب انصع من هذا الشباب وماذا تريد شباب اجمل من هذا الشباب عايز شباب ايه مخنث لابس سلاسل وبتاع وذهب وكده هو ده الشباب اللي ينفع هو عايز الشباب اللي بيشجع في الكوره والرياضه ولا ابدا أنت تريد شبابا يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وهؤلاء هم صحابة رسول الله لقد ثبت أن عمر بن الخطاب يوم أن أسلم كان عنده إيه 26 سنة شاب ولا مش شاب ها لما تسمع عن عمر أول ما دخل في الإسلام أول ما دخل دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم حيث بدأت النواة الأولى ل- لجماعة المسلمين حول رسول الله أول ما دخل سيدنا عمر وجلس أول لسه ده من, من عشر دقائق خرج ليقتل محمدا على لسان انا بتكلم بالكلام اللي على الذي جاء على لسان عمر اين هذا الذي فرق بين الزوج وزوجته وبين الاب وابنه وبين الابن وابيه وبين الاخ واخيه فاطمة بنت أبي حمدمة أتوه وهل يدعك بنو عبد مناف تسير على الأرض وقد قتلت محمدا أنا هيسيبوك يعني اذهب إلى ختنك وأختك بنتك صهرك يعني زوج أختك وأختك فاطمة بنت الخطاب وعارفين القصة وراح وقرأ طه تدلون على محمد وطرق الباب من يفتح لعمر عادش طبعا يعني من يفتح لعمر عادش يا حمزة ما افتح لعمر فتح فما أن دخل إلا وأن جذبه الرسول من ثوبه جذبة وقع عمر على الأرض يا ابن الخطاب أما آن لك أن تسلم وإلا أن ينزل الله بك من النكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة قال له قد آن يا رسول الله ما جاش الوقت قال له جه نطق بالشهادتين بص حواليه هو لسه عايز يعرف مين المسلمين وجد أن رقمه أربعين وجد أن كم واحد سبقه 39 واحد كلهم شباب انا بدرك برجع للقضيه والشباب الشباب اللي زعلانين منه هنفضل نعادي الشباب لغايه امتى؟ في دوله تعادي 20 مليون شاب مسلم كيف؟ وما اعتادها في المستقبل اذا كان الشباب المسلم هو ده اللي هي- هيقوم بشان الدوله في جميع ال- في مصانعها وفي مزارعها وفي متاجرها وفي مدارسها فاذا اعادينا 20 مليون فمن نجد يقف بجوارنا لينشا بشؤون الدوله المهم فوجد أن حوله تسعة وثلاثين من الصحابة جلهم شباب كلهم أكبر واحد فيهم طبعا مقاما وسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أقل من الرسول بسنتين دخل الإسلام وهو ابن ثمانية وثلاثين عاما برضه شباب ها؟ وما دون ذلك شوف بقى ماذا يصنع الإسلام في قلب الشاب إن ربك يباهي بالشاب الصالح ملائكته وعجب ربك من شاب لا صبوة له وأول السبعة أو ثاني واحد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا- وشاب نشأ في طاعة الله اللهم اجعل شبابنا منهم يا رب العالمين قل يا رسول الله نعم ألسنا على الحق لسه من خمس دقائق انت خارج تقتل أيوة على الحق نعم بلى أليسوا على الباطل قريش دي واللي بتعمله مش على باطل عليه قال فلما نرضى الدنية في ديننا ليه ما دام احنا على الحق نتدارى لأن الراجل اللي على الباطل هو اللي ده ماذا يصنع الإيمان في القلوب يحولها يسموها بلغة الهندسة مولد أو جنريتور ها عندك أنت مولد يولد كهرباء مصنع كله يشتغل الإيمان ده طاقة طاقة خلاقة لو وجهت توجها صحيحا لآتت أكلها يعني مجرد جزء من إيمان في حرب رمضان 73 المهم يعني جزء من إيمان بتكبيرات الله أكبر عبر ال- ال- ال- الشباب المسلم وهل عبر إلا الشباب ها؟ الذي نحاربه اليوم ها؟ هم دول الشباب اللي تبنى بهم الدول يا رسول الله لنخرج في صفين أنا في صف ده عمر الذي يقول ابن الخطاب والحمزة بن عبد المطلب في صف وأنت بيننا وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله ماذا يصنع الإيمان في القلوب هكذا فلا بد لنا من دراسة التاريخ دراسة متأنية ولا بد أن نعيد النظر فيما درس إلينا من تاريخ ودرس لأبنائنا في المدارس إذا سألت طالبا قد تخرج من الجامعة ماذا درست من تاريخ الصحابة يقول والله لقد درست أن أبو موسى الأشعري كان راجل طيب وعمرو بن العاص كان مكار وضحك عليه هذا هو درسه كده وأن معاوية بن أبي سفيان كان بعشرين وش وضحك على علي بن أبي طالب وخد منه الخلافة أمر أبيض وأن أبو ذر كان راجل يساري لأنه كان راجل آه ضد المادة وضد الفلوس فبالتالي تقدر تقول عليه يعني اشتراكي أبو ذر اشتراكي ده أنت تقسم الصحابة واحد يميني واحد يساري واحد آه، حزب آه، مش عارف إيه ده كان. هذا ما درس لأبنائنا في المدارس ها؟ هذا يعني لما يجي يدرس الدين يدرس الصراع بين معركة صفين يعني انت هتبدا بالدين على طول معركة صفين مش تعمل ما قبلها وما بعدها معركة الجمل طب ليه؟ لما تدرس هذا في البداية؟ أسس ال ال ال الأساس الديني التمام للولاة من ابتدائي لغاية الجامعة وبعدين يبقى درسته بقى اللي أنت عايزه. ولا شيء في إسلامنا يستحى منه ولا شيء في تاريخنا نطأته الرأس من أجله بل نحن نفخر بفضل الله عز وجل بتاريخنا وتاريخ صحابتنا لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون أمة بأسرها رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على معلمهم وأستاذهم ومعلم البشرية كلها محمد بن عبد الله اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله فلا بد من عشان يعني نشوف موضوع إجلاء اليهود من المدينة واحتمال كثير منكم آه، تتاح له الفرصة أن يجلس مع إنسان أجنبي او يسافر يقول لك يا اخي الانسان ده بصراحه يعني ميال للدماء فاليهود كانوا قاعدين في المدينه ليه يعني الرسول يطلعهم يعني ما كان قاعدين كافرين غيرهم مش عارفين حتى غلابه الراجل في الخطه بتاعته رابين تسمعه عايز تقوم تطبطب عليه ده لو ما فهمتش يا، ده انت اتعززت كده يا عيني ده انت ع- لا اله الا الله هذا شوف في في في في, في, في كلام الظالم لغه المظلوم امر غريب وعاد الى الكنيسه بعد ابرام الصلح الاخير فهاج عليه اعضاء الكنيسه ازاي توافق ان تعطيهم اريحه وغزل ازاي اتدري ماذا صنع وضع يده في جيبه فاخرج التوراه وقال اقرأوا في الإصحاح الثامن من سفر التثنية إن من يعمر أريحة ملعون من الرب فقد أعطيناها للفلسطينيين لتعميرها إذا الرجل يتحرك من كتابه الرجل يتحرك صحيح الكتاب محرف لكن بيتحرك من داخل كتاب الدين بتاعه خلي بالك أنت من الكلام ده الأمر أصعب مما تتخيل ولذلك نحن نقاط الأمرين لأننا ننظر التاريخ فالأمر يصير صعبا أنا عشان ما توفش بيكم في متاهات سوف نذكر على الموضوع رأسا إن شاء الله لنتحدث عن مقدمة عن ربما تأخذ ال- هذه الحلقة إن شاء الله وإن كنا من أهل الدنيا من بداية الدين القادم ندخل على إجلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة من المدينة وبالتالي نتكلم عن خيبر وقتل حيي بن أخطب اللي هو والد صفية اللي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل سلام بن أبي الحقيق وده كانوا أكبر زعيمين يهوديين ولهم من المكانة الدينية عند اليهود والمكانة الزعامة والمكانة المالية الخطيرة لأن اليهود في المدينة كما هم اليوم كانت لهم فلوس عند جميع البادية العربية في جزيرة العرب من أموال الربا هم كانوا بيرابوا مع جميع العرب الموجودون داخل الجزيرة العربية وأموال الربا كانت على لغاية النهاردة قد ثبت علميا في أحد المؤتمرات منذ عشرين سنة أن جميع أرباح وفوائد البنوك في العالم في العالم أرباح البنوك الفوائد الربا تعود إلى حظيرة أو حوزة 17 ألف ملياردير يهودي على مستوى العالم ما تخرجش بعيد عنه أي مليم للربا وفوائد الربا والقروض في العالم كله شرقه وغربه تعود إلى اليهود وهذا يحق فيه كلام الله عز وجل في مطلع الإسراء ثم رددنا لكم الكرة عليهم على المسلمين يعني وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم من اللي مات الله شوف شوف يعني آه حقيقة يعني هذا كلام الله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سواء النفير كان وسائل إعلام أو النفير اللي هي قوات عسكرية ورؤوس نووية وإسرائيل تملك اليوم 17 رأس نووية فهذه أمور يجب أن إيه أن تدرس للأبناء أولا نذكر جميعا الحديث وهنيجي الكلام ده في صحيح البخاري إن شاء الله أنه سوف يأتي زمان على أمتي تقاتل أمة اليهود فيختبئ اليهود ها، وراء إيه؟ الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم إن ورائي يهودي فتعالى إيه فاقتلوا إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود شجر الغرقد ده نوع من الشجر لما استخبى وراء اليهودي ما يناديش راحت إسرائيل زرع إسرائيل فزرع فلسطين كلها شجر الغرقد إذا هم دارسين القضية إذا هم فاهمين القضية أنها قضية دينية فلا بد لنا أن نفهم أيضا القضية قضية دينية أريد من القرآن أن أذكر لكم صفات بعض يعني مش كل الصفات لأن احنا لو قعدنا نتكلم عن صفات اليهود ده إن شاء الله ولا سنة جاية إن شاء الله بعض من صفات اليهود عشان ندرك كيف كان يتعامل الرسول معهم صلى الله عليه وسلم لأن كل الناس النهارده لما تقعد معاك يقول لك إيه يا أخو مال ما الرسول عمل معاهم صلح طب وماله ما احنا ما قلناش تعالى نشوف عمل معاهم صلح إزاي هناك فرق أن تصنع صلحا وأن تواضعا قدما على قدم في فرق أن تحط صلح معذرة يعني بال- ده لو انت حاطط رجل على رجل وتملي شروط المنتصر وهناك صلح آخر وعلى ذكائك أنت فهم الباقي أول شيء بما وصفهم القرآن من ضمن الصفات يعني مثل الذين حملوا التوراة حملوا التوراة يعني إيه؟ كلفوا بها التوراة يعني إيه؟ التوراة في اللغة يعني إيه؟ الإيضاح والبيان معناها كده التوراة الايه؟ الايضاح معناها كده في اللغه يعني عشان تبقى برضه ايه؟ الناس امال يعني الدروس العلم لازم يطلع منها مستفيد الايضاح والبيان في حاجه اسمها التوراه خلاص؟ وفي شيء اسمه التلمود وفي شيء ثالث اسمه بروتوكولات حكماء صهيون دي شيء وده شيء وده شيء وانا ما ايه مش هدخل دلوقتي في مح- مناظره اكاديميه ولكن ايه آه، يعني لما مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها يعني كلفهم الله بالتوراة فحل فيها الحلال وحرم الحرام ولكنهم لم يحلوا حلالا ولم يحرموا حرام ربنا شبههم مثلهم كمثل الايه الحمار يحمل أسفارا الأسفار جمع ايه جمع سفر والسفر اللي هو الايه الكتاب يبقى اذا الحمار اللي شايل على ظهره 100 كتاب ارى كم كتاب فيهم ولو ارى كم كتاب هيفهم كم كتاب هو مش هيقرا اصلا ولن يقرا وبالتالي لن يفهم لانه لا عنده استعداد لا للقراءه ولا ليه لان الله يقول ان شر الدواب عند الله شر الدواب شر ما دب على الارض اصل الدواب اول ما تيجي في دماغك يبقى ايه الحيوانات صح ولا لا لكن الدابه في اللغه العربيه كل ما يدب على الارض يسمى ايه دابه وما من دابه في الارض دابه يعني ايه تدب تعمل صوت يقول لك بس انا بقى الحته دي مش فاهمها لان النمله ما بتعملش صوت ده بالنسبه لك انت طب اقول لك حاجه جريان الدم في جسد في جسدك بيعمل صوت ولا ملوش صوت؟ هو اصلا انت ما بتسمعش من الضوضاء اللي حواليك لكن بالاجهزه الطبيه لو دخلت مستشفى النهارده شفى الله كل المسلمين يعني لو واحد مريض دخل المستشفى كان يقول لك ده فلان واحد مريض دخل المستشفى ووضع على رجله او وضع على يده جهاز معين يقيس مدى تجلط الدم وسيوله الدم تسمع هديرا كهدير البحر يموج الدم بالحركة يبقى الدم له صوت ولا ملوش كل حاجة في الحياة لها صوت وله تسبيح ولا ملوش له تسبيح وله صوت ولو جلي عنا الكون عن طبيعته لما استقامت لنا الحياة من الضوضاء ولكن الله صرف عنا هذه الضوضاء لنتخلى لأمور حياتنا ولذكرنا لربنا لابد أن لو الحياة كل ما فيها تسمع ضوضاءها كان يبقى الأمر أن توحدوا الله لا إله إلا الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا زي الشاعر العربي اللي قال إيه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول زي بالضبط العيس اللي هي الحمير أو البغال يعني شايلة على ظهورها المية هي هتموت هلكا من العطش والمية على ظهرها مش قادرة ايه لا تستطيع الشرب هكذا الذين حملوا التوراة ربنا سبحانه وتعالى شبههم بالايه بالحمير بالحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا شيء الكتب هكذا بنو إسرائيل أخذوا التوراة فلم يصنعوا فيها شيء ول- ولذلك لما سيدنا موسى لسه كنا بنقرأ في الأعراف أن سيدنا موسى لما آه، سكت عنه الغضب الأول أول ما غضب أول ما رجع ها؟ وما- ما- ماذا رأى من بني إسرائيل وجد أن موسى السامري عمل لهم الإيه العجل سيدنا موسى بغضب قال ايه القى الالواح والألواح هو الكتاب الديني الوحيد الموحى به من الله عز وجل ليس عن طريق جبريل وإنما لما وقف موسى وذهب لميقات ربه إذا بالألواح تلقى إليه من السماء أمام عينيه وتلك معجزة يعني الألواح ألقيت له وجدها أمامه وقرأ في ال- في في الألواح أخذ الألواح الأول وقرأها اطلع كده تصفح الألواح اسمع الكلام ده بعد أن تصلي على رسول الله قال يا رب أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يعني التراتيل المنزلة عليهم من السماء حافظينها مش محطوطة في إيه مش مكتفيين بالكتاب لأن أي دين لابد لرجل الدين من أن يفتح كتابه ليقرأ فيه لكن احنا بفضل الله عز وجل اصغر ولد ممكن لو جبنا له محفظ يحفظ القران تسمع صح ولا لا؟ اناجيلهم في ايه؟ في صدورهم اللهم اجعلهم امتي يا رب قال كلا يا موسى انما هم امه احمد قال يا رب ارى في الالواح امه ان صنع الواحد منهم حسنه كتبته له كتبتها له بعشر وان هم بالحسنه كتبتها له حسنه هم بالحسنه ولم يعملها فإن هم بالسيئة ما كتبتها عليه شيئا فإن صنع السيئة كتبتها عليه سيئة واحدة فإن تاب تبت عليه اجعلهم أمتي يا رب قال كلا إنما هم أمة أحمد قال يا رب أرى في الألواح أمة قرابينهم يأكلونها واحد يطلع حاجة لله يأكلها الفقير لكن بني إسرائيل الأمم السابقة عشان يطلع قربان لله يطلعه فوق الجبل وتيجي الصاعقة تنزل تحرقهم دليل على أن الله إيه استجاب لكن الغني المسلم يعطي الفقير المسلم يأكل وممكن الفقير المسلم يعزم الغني المسلم يأكل معاه يبقى القربات إلى الله بياكلوا وبيشاركوا بعض فيها اللهم اجعلهم أمتي يا رب قال كلا إنما هم أمة أحمد روى الحديث أحد عشر صفة للأمة الحديث فقال راوي الحديث ابن عباس فوالله لقد ألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد شوف المكانة بتاعت الأمة عند الله عز وجل لابد لابد أن تعاد مرة أخرى زي ما وضحنا في خطبة الجمعة أن العناية الإلهية شاءت أن تنتقل قيادة الجنس البشري وقيادة الإنسانية من جنس إسحاق أو من بني إسحاق إلى بني إسماعيل في سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأول صفة من صفات اليهود أنهم كالحمير لا يستفيدون بما يقرؤون وليست هذه خصيصة لليهود لأن أي إنسان كلف بدعوة ولم يفهم ما كلف به ولم يطبق ما كلف به صار أيضا تنطبق عليه الصفة اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخشى أو كما قال يعني أخشى أن من رفع رأسه قبل الإمام يعني الإمام يقول سمعوا لسه سمع سم ما بيش سمع المأموم يقول اسمع نذير رسول الله له قال أخشى أن من رفع رأسه قبل رأس الإمام انقلب رأسه إلى وجه حمار يوم القيامة الواحد لما يترجم الحديث مع نفسه طب ليه اشمعنى يعني لأنه واحد إنسان خرج على النظام العام بتاع الإسلام حمار ده زي زي تشبيه القرآن لمن حمل بآيات الله ثم تركها وانسلق منها ربنا ايه قال قص قص عليهما محمد قصة بلعام بن باعوراء هذا الرجل الذي من بني إسرائيل آتاه الله آيات الله عز وجل فانسلق منها ربنا يشبهه قال ايه قال فمثلوه كمثل الايه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكلب ماشي في الحرب بيطلع لسانه الكلب شيء مش حاجة لو شيلته حاجة برضه نفس القضية إن تحمل عليه يلهث أو تتركه واحد محمل بآيات الله وهو مش فاهم فيها حاجة زي بالضبط بص على الجالسين انظر إلى الجالسين في طواوين العزاء والقرآن يقرأ وافتكر الآيتين دول بالضبط وطبقها على جميع الوجوه الجالسة وبالذات لو كان ال- ال- ال- العزاء علوي شوية تلاقي الراجل فيه قاعد حاطط رجل على رجل وربما السيجارة في بقه ربما والقارئ يقرأ والقراء في صواوين العزاء يختاروا آيات معينة يعني مثلا خاصم القراء مثلا سورة التوبة خاصم القراء قبلها سورة الأنفال هيقرأ لهم الأنفال الأنفال فيها أحكام وكلام خاصم سورة البقرة يقرأ له قصة من يوسف ك- جزء من مريم خلي بالك حتى من الإسراء يعني لطيفة الأسماء يروح الجزء الأخير ويكتب لازم يوضحها ولم نشرح ويوصلهم في بعض بطريقة معينة حاجات كأنها يعني أحكام قراءات مع انهم العلم يجيب القران من الاول والمقرئ اللي وراه يكمل ده اذا كان في اصلا في حاجه اسمها قران او غيره فانظر الى ال- البيه المحترم جالس يكلم اللي جنبه ها عملت ايه في موضوع الاستيراد والتصدير ال- يقول له كل وزاره طالب 100000 جنيه رشوه اديله كرش واسع آه، آه. والراجل يقول ايه الحاقه ما الحاقه اديله اديله فلا- هذا بقى بالضبط تنطبق عليه الايه الكريمه ما فيش تسمعه قران تسمعه لا يفهم لا يفهم لانه لا استعداد عنده للفهم مش عايز يفهم لا يريد ان يفهم هو جاء لتأدية واجب دنيوي مع انه لو ضحى النية لاخذ ثوابه يعني انت كشاب مسلم او رجل مسلم او سيد في المسجد رايح العزاء لان هذا حق المسلم عليك إذا مات شيعت جنازته وإن أصابه خير هنأت وإن أصابه شر إيه عزيت أو وقفت بجواره هكذا أنت فأنت رايح بهذه النية حتى لو جلست وسمعت القرآن أخذت ثوابا لأنك تسمع وتتدبر فتأخذ ثوابا كالقارئ الفرق بين النيتين وده قاعد على كرسي ده قاعد على الكرسي اللي جنبه لكن شتان بين الجالسين شتان بين هذا وهذا ولذلك فقه العلماء الصالحون أمر النية وجلس عالمان في أرض صحراء في رحلة صحراوية مع بعض المريدين فعالم من العلماء أراد أن يبصق عالم ربنا موصله واديله شفافين بعيد عايز يعدل وشه كده ويبصق معهوش منديل عايز يبصق على الأرض ويدري من السنة أنك لو في أرض مش أرض أسفلت لا أرض رملية أو طينية بس تردم الإيه النخامة والرسول الإسلام حلو إزاي تردم الرسول علمنا نردمها بتراب يا سلام وتراب قادر على أن يقتل أي ميكروب فيها سبحان الله صدقت يا سيدي يا رسول الله أدب أدب نبوة عالي سبحان الله ها ف الراجل كل ما يجي عايز يبقى كده يسمعه الله تسبيح الحصى والرمال من حوله بص كده استغفر الله استغفر الله او لا ابصق على مسبح العالم اللي جنبه اعلى درجه رجع على شماله راح بصق راح مداريها قال له ما هذا يا شيخنا قال له مسبح في مسبح سبحان الله يعني لا اله الا الله ده بيسبح وده بيسبح ولا اشمعنى التراب بيسبح و... واللي فوق ما بيسبحش كل يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لكن المصري لطيف قوي عنده فهلوه غريبه يقول لك سمعت البتاع الصبح الحمامه ايه ده انت سليمان ولا ايه؟ لا والله انا سمعتها الملك لك لك لك لك هي قالت كده وعايز يقنعك وانت بقى لما تدي ودنك لل... لكل حاجه بقى اسمع القطر بقى بيقول كلام والاتوبيس بيقول كلام ها والتاكسي بيقول كلام وسواق التاكسي عايز يقول كلام تاني خالص ها؟ ها؟ كل واحد له كلام المهم فاريد ان اقول ان الذي يحمل بامانه ثم لا يقوم بها يرتد من درجه الانسانيه العاليه المكلفه الى درجه الاخرى فاول صفه لليهود انهم كالحمير والعياذ بالله رب العالمين الصفة الأساسية في اليهود التحريف من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يا خبر جيء لرسول الله برجل وامرأة قد زنيا من يهود قال نقيم فيهم حد التوراة جاب الأحبار قالوا لهم يا قوم بما أن الرسول هو القائد الأعلى للمدينة ورئيس المدينة المنورة فلا بد أن يحكم أن نحكم عليهم بحكم التوراة قالوا كويس عظيم عندنا في التوراة الجلد نجلدهم قال لا عندكم في التوراة الرجم قالوا لا يا محمد إنما هو الجلد قال لا يا معشر يهود هو الرجم ائتوني بالتوراة جيء بالتوراة اقرأ واحد من الحكمات قعد يقرأ ولو أن محصنا ومحصنة زنيا فيجب أن نقيم عليهما حد يعني كلمة الرجم راح أصبع عليها الحد الجلد فرفع الرسول يده اقرأها يا علي قال هو الرجم يا رسول الله قال أشهد أني رسول الله ويعلم ما في الكتاب ها؟ لأن هم في التوراة حرفوا أشياء وغفلوا عن أشياء في التحريف وأضافوا أشياء ما خدوش بالهم منها يعني تجد أنت بتصفح التوراة يقول ومات موسى وهو ابن 120 عاما ودفن هناك بمؤاب قرابة المسجد الأقصى على بعد رمية حجر من البيت المقدس الله الكلام ده كله نازل في التوراه يقول لك اه على موسى لك ايوه طب ازاي؟ خلاص يعني سيدنا موسى يقرا كده ومات موسى طب ازاي يعني؟ فاللي نخع الحته دي او الفها مخ- طلع مؤلف عامل زي مؤلف المسلسلات نايم وبيألف ايوه سبحان الله اكتب اي حاجه فلا بد انه يعني برضه انا عايز اقول شيء شوف عندنا كتاب الله صادق ما فيه وصدق ما فيه فيه يعني كما قال شوقي رحمه الله بأيديهم نوران كتاب وسنة فما بالهم في حالة الظلمات عندنا نورين كتاب وسنة طب نروح منهم فين فالك- فاليهود أساسوا التحريف وهم أهل التحايل على القوانين أنا مش عايز المسلمين يبقوا كده حرم الله عليهم العمل يوم السبت ومن الأب- الابتلاءات الصعبة اليهودي يعبد المال فهم أهل صيد في هذه الآونة بتاعت نزول الآيات والأحكام أهل صيد عايشين على البحر الحيتان لا تخرج على شاطئ البحر إلا يوم السبت شوف الغيظ بقى يعني الحيتان مش مختارة إلا يوم السبت وتطلع تتشمس واليهودي شايفها قدامه مأمور من التوراة أنه ما يشتغلش ولا يلبسها بس يعني هو ده يهودي يعمل ايه ينصب الشباك يوم الجمعة ويروح ينام في بيتهم تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الشباك يروح يوم الاحد الصبح ياخد الحيتان يقول ايه واحنا اشتغلنا يوم السبت احنا ما اشتغلناش احنا نمنا في بيوتنا هؤلاء هم اهل تحايل على القوانين فاخشى ان مساله التحايل على القوانين قد تستشري بين المسلمين قد ياتينا اناس بمساله تفريق الزوجات ويسأل أسئلة معينة يريد أن يأخذ بها فتوى معينة نحل له بها الحرام والحجة عليه أولا وأخيرا لا على المسؤول ولا على المفتي أو المستفتى يعني بلاش المفتي ولا على المستفتى لا على المفتى على, على الذي يستفتي آه. يعني ال- ال- المشكلة مش على اللي بيستفتى المشكلة على اللي بيستفتي المشكلة على السائل مش المسؤول يعني لما واحد يجي يقول لك ايه انا استشيخ دخلت لقيت حماتي في البيت مثلا او خالة مراتي في البيت وانا عارف ان الست دي من اما تدخل النكد يدب وانا قال لمراتي ما تدخليهاش الدم غلب عروقي الست نزلت من هنا هوب خناقه دبت وبين بينه وبين مراتي ما عرفتش مين اللي قدامي ولا شايف حاجه قدامي الا فرحت رميت على من الطلاق وانا في هذه الحاله وبعد ما هديت لقيت الحل ايه قلت له انا قلت حاجه لا ده انت طلقتني ما حصلش يبقى الحل ايه يا ست الشيخ؟ طبعا واخد بالك من الاجابه قبل السؤال هو بيحور المساله بس ايه على مين؟ ها؟ لا على ايه؟ ده سؤال واحد ما هو لو راح للمأذون ب 10 جنيه مراته حلال مفيش اشكال الحلال ابو 10 كان زمان بجنيه التسعيره شدت باثنين تبع سعر الدولار دلوقتي بقى ب 10 جنيه واكثر انا ما اعرفش السعر كام دلوقتي ده المعلن واما غير المعلن ده مساله ثانية. اساله سؤال بقى طب انت القيت اليمين على مراتك كان في حد قاعد اه كانت بنت الكبيره قاعده طب ما القيتش يمين الطلاق على بنتك ليه يا رب دي بنتي الله ده انت عقلك فيك اهو عارف ان دي مراتك كان عقلك فيك يبقى الطلاق واقع تلفش وتدور عشان تاخد حلال لا لا. وبعدين يقول لك بس انا ك- بعد ما خلاص عرف انها حرام بقى تيجي جدل ندخل في ايه مرحله الجدل بقى بس انا فتحت كتاب مش عارف ايه وقرات انه لا طلاق في اغلاق فلان وايه يعني الاغلاق يا استاذ ما تفهمني برضه ما انا مش فاهم يعني ايه اغلاق فكان نزلت في الهامش تحت لقيتها رقم ثلاثة لقيت اغلاق يعني في الغضب اه في الغضب لو اتسالت عن اسمك ساعتها تعرف اسمك لا يعني فالتحايل صفة من صفات اليهود لا أريدها أن تكون في المسلمين الصفة الثالثة اليهودي لا يحب أن يسمع الصدق لكن يحب أن يسمع الإيه؟ الكذب سماعون للكذب وبعدين الأكالون للسحر لأنه بيعتبر أن لما يرابي مع غير مسلم ده مش ربا يعني الر- الربا بين اليهودي واليهودي ممنوع لكن الربا بين اليهودي وغير اليهودي مباح عند اليهودي السرقة من اليهودي لأخيه اليهودي ممنوع لكن السرقة من اليهودي من غير اليهودي حلال لأنهم يعتبرون أن كل المخلوقات غير اليهود حيوانات ويقولون إن الله عز وجل ونحن أبناؤه وأحباؤه خلق لنا المخلوقات حيوانات لكي نركبها فإذا نفق منهم حيوان خلق لنا حيوانا آخر شوف الدرجة دي طبعا ادعائهم الباطل بأنهم أبناء الله وأحباؤه صح ولا لا؟ قالوا هذه المقولة أم لم يقولوا قالوها آه القرآن عرفنا أنهم أشد الناس عداوة لنا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا هم دائما يصرون على المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي منكر يعملوه مش ما, ما يتناهاش أبدا عن منكر أبدا ثم إن قلوبهم لا تريد الهداية مع معرفتهم بالحق وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله قلوبنا غلف يعني لما النبي جاء إليهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كان يقول للمشركين بتوع مكة إيه ده احنا منتظرين فاليهود هذه بعض من صفاتهم في كتاب الله عز وجل فهم أكالون للسحر سماعون للكذب أكالون للسحر قاتلي الأنبياء كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فقتلوا سيدنا يحيى كذبوا كل الأنبياء وليس لهم أدب مع أنبياء الله عز وجل وهنعرض على حضراتكم بعض من نصوص التوراة التي عرفوها بعد موسى عليه السلام لتروا كيف يعني فكر هؤلاء وكلامهم البذيء على الله عز وجل وعلى أنبياء الله عليهم السلام ثم الجزئية التي لم يستطيعوا تحريفها معرفش ليه سبحان الله هو وصف التوراة لشخصية سيدنا رسول الله عجيبة وأنا أقلب في التوراة وجدت العجيبة أن صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تماما موجودة في التوراة كما هي فتعجبت ولعل فيها حكمة أنا لم أصل إليها بعد ولكن يعني آه تعالى بقى لإيه لبعض من نصوص التوراة كده عينات كده موقفهم ورؤيتهم للوحدانية ورؤيتهم ونظرتهم لأنبياء الله عليهم السلام آه أولا في وطبعا التوراة احنا عارفين ان هي خمس او خمسة اسفار ما يهمناش التكوين دلوقتي ولكن انا مش هتكلم كلام اكاديمي عشان ما يبقاش المح- الدرس دمه يعني ثقيل الظل شوية على حضراتكم ولكن مثلا يعني ولكن رنموا رنموا عن ايه؟ غنوا يعني رنموا للرب الساكن في صهيون انه يطالب بالدماء اي رب هذا الذي يطالب بالدماء عشاه رب العباد سبحانه فالله هو الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه آه، تحدثوا بقى عن الانبياء وعن الله عز وجل في الصفات السيئه ايه بقى سبب تسميه يعقوب باسرائيل هو اللي- التوراه التي تقول يعني وتقص هذا لم ينزل على كريم الله موسى هذا الكلام طبعا صارع يعقوب رجلا في الباديه يعقوب ماشي بالليل بيتندى لا واحد فعملوا ايه مصارعة حتى أصاب الرجل يعقوب في فخذه أو في أعلى فخذه من الضرب والطعن والمصارعة خبطوا في الأرض وخبطوا في بعض الراجل ده خبط يعقوب في وركه فأصابه بعرق النساء اتغاظ يعقوب فأمسك بتلابيب الرجل فقال له دعني يا يعقوب فلقد كاد الفجر أن يخضع وأخشى أن يراني عبيدي من أنت؟ قال له أنا الرب أمر أبيض لا حول ولا قوة إلا بالله فأمسك يعقوب بتلابيب الرب وقال لن أدعك حتى تعطيني البركة لازم تديني حاجة قال له لك لم يعد اسمك يعقوب اسمك إسرائيل خلاص وده سبب التسمية رب يصارع لما خلق الت- التوراة فيها برضه لما خلق الله آدم وأمره ألا يأكل من الشجرة عصى آدم ربه بلاد هنا الكلام إيه حلو فاستحى آدم من الرب فاختبأ وراء شجرة فبحث الرب عنه سبحان الله عما يشركون ها هذا الكلام يروى ويقص وهم متمسكين به رغم هذا الانحراف واحنا عندنا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اين انت يا ادم ده نص التوراه تقول يعني الرب قاعد يدور على ادم اللي اختبأ فندم الرب في نفسه وتاسف على خلقه هذا المخلوق المتعب حول ولا قوه الا بالله هذا كلام في التوراه فاولا ده سوء ادب قله ادب مع الله كفر صراح صح ولا لا؟ يعني كتاب دين فيه سب للدين صح ولا لا؟ والعياذ بالله رب العالمين طبعا بقى ناهيك بقى عن عن سيدنا سليمان اللي ذبح في اسبوع واحد 22 ألف رأس من الثيران و100 ألف رأس من الغنم ولم يرتوي الرب من هذا ال- هذه القرابين حاجات بقى طبعا وناهيك عن آه، سيدنا شعيب فيما أشيع عنه في التوراة وأن ابنتيه سقتاه خمرا ولوط نفس القضي- القضية أنه سكر وضاجع ابنتيه وحملتا منه كلام عن الأنبياء يعني لا يقال في قصص قليل هذا موجود في التوراة أنا طبعا لكي لا أؤذي يعني آه، آه، أسماعكم نفس التوراة أن موسى حرض اليهود أو حرض بني إسرائيل على سرقة الذهب من المصريين وهم خارجون من مصر سيدنا موسى اللي جاي بشرع الله يروح يسرقه طبعا هذا كلام لا يقال تعال بقى إلى صفة النبي محمد في التوراة ودي ما اعرفش ليه يد التحريف ما دخلتش فيها أنا لا أقول لو وصلت إلى إجابة طبعا أنا لا أكتب عنكم علما اسمع يا سيدي آه، قبل أن أدخل في الصفة في دعاء غريب في التوراة لما قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا شوف القرآن وأدب القرآن وأدب سيدنا موسى مع ربه وهذا أدب طبيعي كلمه الله يكلم ربه بهذا الأدب العالي طبعا بلا شك يا رب اسمع بقى التوراة تقول ايه عن الدعاء ده بقى تنظير بتاع الدعاء ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر فندم الرب على الشر شوف بقى الأدب بتاع القرآن بقى رب لو شئت ها أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هذا الأدب هذا الأدب رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أول ما أفاق بقى آه شوف الأدب بتاع النبوة قال سبحانك سبحانك أنزهك يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص هذا هو تسبيح العباد الصالحين فما يعني بل الأنبياء والرسل والمرسلين بل واحد من أولي العزم كيف يقول الرب اندم على الشر يا رب كيف يكون هذا هذا كلام لا يقال في كتاب دين تعال إلى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة أحمد صلى الله عليه وسلم التوراة بدون من ولد إسماعيل ابن إبراهيم وهو آخر الأنبياء الله التوراة اللي بتقول. وهو العربي الذي يأتي بدين حنيف يأتجر على وسطه يعني عنده وسطه يحط حزام كده عشان ثيابه تبقى قصيرة ما تبقاش طويلة ويغسل أطرافه يغسل أطرافه يعني إيه؟ يتوضأ يا سلام يا سلام وعلى قلت لكم ان في احصائيه لمنظمه الصحه العالميه وجدوا ان نسبه سرطان الجلد في المنطقه التي يعيش فيها مسلمين أنا مش عايز اقول الشرق اوسطيه لأن تعبير مش عايز اقوله على لساني ابدا المنطقه اللي فيها مسلمين وجدوا ان نسبه السرطان تقل بنسبه واحد الى 1200 بالنسبه لبقيه الاماكن في العالم رغم ان هذا المكان اللي فيه الشمس الدافئه موطن اساسي للاصابه بسرطان الجلد ولكن هذه المنطقه نسبة فيها قليلة جدا ولما بحثوا عن السبب وجدوا أن السبب هو كثرة وضوء المسلمين في كل يوم دي بقى منظمة عالمية لا هي لا داخل فيها تطرف ولا داخل فيها إرهابيين ولا داخل فيها عمر عبد الكافي وإن كنت حابب تجيب لكم التقرير بالإنجليزي أجيبه بالفرنساوي أجيبه بالألماني بالإيطالي يعني ونقراه كمان ها، ونترجمه يعني إحنا اللي حتى يعني هذا نصر لدين الله عز وجل والله عز وجل يعطينا التجربة جاهزة هتوضح طبعا مش معنى كده ان الوضوء يقينك من الامراض لا الوضوء عباده ولكن لما يضاف لها ان هي كمان تفقد العظمه الوضوء عباده ماشي ولكن لما اعرف المعلومه دي كمان فيعني ليزداد الذين امنوا ايمانا يعني المؤمن برضه ايه يجد ال- اليقين امامه لما الطبيب الفرنسي في سنه 86 هلل على مستوى العالم كله وقال خلاص علاج الغضروف والالام الروماتيزميه في الظهر وجدت الحل ايه قال علاج طبيعي ايه العلاج طبيعي قال حركتين خمس مرات في اليوم زي حركات المسلمين في الصلاه راحوا الجماعه الفرنسيين في باريس قدام جامع باريس يتفرجوا على المسلمين بيعملوا زيه ويعملوا زيه طب بتصلي هيجي يوم يصلي برضه ان شاء الله آه شوف شوف شوف الاسلام تجربه جاهزه ويقول الدستوريون في فرنسا هم اهل القوانين أن دوروا على القانون العالمي اللي ما ينفعش يختلف عليه اثنين وجدوه قانون المواريث الذي جاء في سورة النساء دول بتوع الدستور اللي بيقولوا الكلام واحنا لو لقينا يعني حاجه بديله غير ال- ال- ال- الايتم بتوع النساء كنا الفناهم بس عشان مش عارفين نحسبها فيعني هي دي عشان مريحه بس على مبدا القائل اللي تعرف يعني تتعبه تريحه ليه؟ اوعى تعمل المثل ده يغسل اطرافه اطلع عليه عليه الصلاه والسلام. في عينيه حمره عليه الصلاه والسلام وبين كتفيه خاتم النبوه ليس بالقصير ولا بالطويل انا بنقل لك نص التوراه وسيدنا الحبيب كان هكذا لا بالقصير ولا بالطويل ولم يكن بين البدين ولا بالنحيف وانما كان ربعه بين الرجال قد ايه لما كان يركب الناقه سمعت السيده اسماء وهي تجر ناقته لما انزلت عليه سوره الانعام وهي السوره الوحيده اللي في القران الطويله التي نزلت مره واحده قالت اسماء كنت اسمع ازيزا لعظام الناقه التي يركبها رسول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني رغم انه يعني اذا كان الرجل الوسط بيننا نقول عليه ايه 80 كيلو مثلا يعني له 120 وله ايه 50 مثلا ما بين ال 70 وال 80 مثلا يعني مثلا يعني 70 او 80 اي واحد ممكن يعني قوي يحمله ولا ايه لو واحد مصارع او قوي البنيه يشيل ابو 80 كيلو ده تمام أراد علي وهو رجل شجاع قوي معروف بقوته أراد يوم حصن خيبر وهنجري الكلام ده إن شاء الله أراد أن يحمل الرسول أمام حصن خيبر عشان يرفعه قال لن تستطيع يا علي قال كيف يا رسول الله لسه من شوية شايف باب الحصن لوحده يا علي ألف إيه ألف طأطأت كتفي سيدنا علي بيحكي فوضعت الرسول على كتفي وأردت أن أقوم به فإذا كجبل أحد انتقل على كتفي قال له يا علي انها اعباء الرساله حسن اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله ليس بالقصير ولا بالطويل معه صلاه معه صلاه لو كانت في قوم نوح ما غرقوا بالطوفان سلام احنا اقول باخير دي واعلق عليها بحديث ولو كانت في عاد ما اهلكوا بالريح ولو كانت في ثمود ما اهلكوا بالصيحه سلام يعني يعني يقول ايه الحديث القدسي اللي حافظينه اكاد اهم عذابا باهل الارض فانظر الى المتزاورين في والى المتحابين في والى المتجالسين في والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض الرسول صلى الله عليه وسلم معه صلاه لو كانت في قوم نوح ما كانوش غرقوا بالطوفان كان ربنا رفع الطوفان ولو كانت في قوم عاد ما اهلكوا بال- بالريح ولا في قوم ثمود ما اهلكوا بالصيحه امي لا يقرأ ولا يكتب وعلم كل العلماء يولد بمكة معه قوم أسرعوا إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى أسفله لما تشوف أنت شلال أو مية منحدرة من أعلى لأسفل عنده جماعة حواليه بيحبوا الموت في سبيل الله إسراعا كما يسرع الماء من أعلى الجبل إلى منحدر الوادي صحابة صدورهم اناجيلهم لان سيدنا خالد لما كان يبدا المعركه يبتديها ازاي؟ ها؟ 67 كانوا بيغنوا لك ولا يهمك يا ريس من الامريكان يا ريس الثاني يقول له البترول يا عرب في يدك خليك في يدك خليك ايه بس اركن شويه اسمع الثاني بقى سيدنا خالد يجي باحث قراء شوف شوف شوف شوف عوامل النصر يقرا القارئ على الجيش سوره الانفال او سوره الانفال والتوبه بعد أن يقرأها والجيش يسمع خالد بن الوليد يتقدم المعركة وكان له كلمة السر إعلان وإيذان ببدء المعركة أول ما كان يقول الله أكبر هبي رياح النصر شوف حتى الكلمة تشيع ال- هبي رياح النصر يدخل في المعركة خلاص هو من قدام عشان تطلع وبعدين أنا بحصلك صدورهم أناجيلهم وقربانهم دماؤهم الصدقات بتاعتهم الدماء اللي هي الاستشهاد في سبيل الله ليوث النهار ليوث ليوث جمع ايه؟ ليث وليث والايه؟ اسد اسد ايوه كده ليوث النهار رهبان الليل في النهار ليوث بالليل ايه؟ رهبان يعني ايه؟ متعبدين لله رب العالمين قال لك كنت تسمع لبيوت الصحابة أزيزا في الليل كأزيز النحل يرهب عدوه من مسيرة شهر ده مصداقا لكلام الرسول من معجزاته الخمسه ليه؟ ونصرت بالرعب مسيره ايه؟ شهر. يعني قبل ان يصل الى ارض المعركه يكون الرعب دب في قلوب الاعداء قبل ما يوصل بشهر. يباشر القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم. شوف شوف سيدنا علي القوي المجاهد المقاتل العنيف كنا إذا حمي الوطيس واحمر الحدق والتقت الصفوف احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم مع أن هم مكلفين بحمايته هو لما يجد الجد يحتموا بظهر الرسول ده كان دايما هو رباط الأمان يحدث الصحابة من فوق المنبر عن المسيح الدجال ويضرب سيفه فيقول عمر فأكثرت فأكثرت التلفت خلفي من شدة قناعة عمر بكلام الحبيب لأن عمر بيقول صراحة كل مسيح الدجال جاي وراه شوف شوف مدى القناعة بعد ما خل... لو أنا طلعت خبطت لكم خضع المسيح الدجال 600 واحد يتقابلوا عليا يعني أنت متأكد يا سيدي الشيخ الكلام اللي بتقوله ده؟ اللي بقول لك الرسول قال وأنا قلبته ما كنت أعرف حاجة عن المسيح ما أنا بقول زي حالاتك برضه يعني لا لا قوة من العلم إلا قليلا ولا حتى قليلا ده ما زلنا نحكو جميعا بمدارج العلم لسه بنرضع كلنا بالتالي ايه سيدنا عمر من شدة قناعته بكلام الحبيب قعد يبص بص قال لا ترى يا ابن الخطاب ما تخافش ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه ما تخافش لو طلع وانا معاك وانا هتصرف وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن يطمن برضه المسلمين يقول طب يا رسول الله لما يظهر المنايل على عينه المسيح الدجال نعمل ايه؟ قال اقرأوا عليه فواتح سورة الكهف وخواتيمها قالوا هل نعرفه يا رسول الله قال ما من نبي قوم من قبلي إلا وحذر أمته منه رجل طويل أجعد شعره أكرت يعني عينه صافية كالعنبة أعور يقرأ المسلم والمؤمن على جبهته كافر لا يقرأها المنافق ولا ضعيف الإيمان اه واضحة واضحة باينة ليه؟ لأنه ربنا بيريه الحق حق وبيخليه يتبعه وبيريه الباطل باطل وبيجتنبه هيرى المسيح ده اكثر اتباعه اليهود والمنافقون والنساء بس نساء المساجد لا النساء الصالحات لا النساء بتوع مجالس العلم لا وانما النساء بتوع اتباع كل موضه طلع لهم بقى كريستيان ديور وطلع لهم مش عارف مين ومين ومين لا مؤاخذه يعني جدتي وجدتك كانت تعرف البتاع اللي بيحطوه في عينيهم ده ولا اللي في بقها ده ها المسكره والمسخره كان حد يعرف دي ستك كانت تعرف الكلام ده طب ايه اللي عرف مراتك وايه اللي عرف بنتك ما ده بقى كله موضه ها يقول لك السنه دي الموضه اسود لا حول ولا قوه الا بالله طيب اسود كله يلبس اسود يجي السنه بعدها عايز يبيع لكن السنه دي لون احمر احمر اصفر يلبس كله اصفر هو هكذا يلعب بيهم عامل زي ايه لكن المسلمه دي مسلمه مؤمنه تقيه تفتح حجابها لا لها دعوه لا بالاحمر ولا بالاخضر ولا بالاصفر تلبس زيها فيما لا يلفت النظر اليها ولذلك دي فائده اتيان النساء الى المساجد ليتعلمن شؤون دينهن لا تمنعوا دماء الله المساجد ولكن يجب على النساء ان ياتين الى المسجد يعني بادب الاسلام بأدب الإسلام وما زلنا نكرر اللي عندها عيلين ثلاثة في الدراسة تقعد جنبهم تراعيهم واللي ما عندهاش تيجي أهلا وسهلا بأدب الإسلام لا تيجي ترغي ولا تفتي ولا تعمل عالمة ولا واحدة تقوم تصلي ركعتين تقول لها حرام والتانية تقول لها حلال يا ست أنت بتحرمي وتحللي ليه؟ ما تسيبيها أنت مالك أنت؟ أنت جاي تصلي وتسمعي الدرس لا إزاي؟ لازم تعمل تلمينا ثلاثة أربعة حواليها من باب المنظرة برضه وعلى كل برضه مرحبا بهم في بيت الله يباشر القتال بنفسه ده مشانة الرسول ثم يخرج اسمع الحته دي بقى حلوه قوي فاكر حته في التوراه عن سيدنا محمد ثم يخرج ويحكم لا شرطة ولا حرس إنما الله يحرسه والحق ما نطقت به الأعداء هذا هذه صفة الرسول في التوراة يا يا سبحان الله ولذلك في لما ربنا يمن عليك ويمن علينا جميعا إن شاء الله في عمرة وحج ومن اعتمر وحج فليعتمر وليحج مرات إن شاء الله مرات في عمود في المسجد النبوي اسمها اسطوانة الحرس طبعا ده كده تقعد طب ايه دي؟ كان ثلاثة من قبيلة الحبيب المصطفى من بني عبد مناف يتولوا حراستها دايما ناشبين مع الحبيب يحرسوه ياخدوه من على الباب لغاية القبلة يقفوا دايما قريبين منه خلص ماشي معاه في كل حتة حماية كتب إلى أن نزل عليه قول الله عز وجل بعدين أول ما يدخل الثلاثة الحرس دول يجوا عند العمود ده ويروح إيه؟ يقعدوا فسميت اسطوانه الايه؟ الحرم عمود الفسطاط الحرم الى ان نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس هو خرج يوم جايين إلى أين؟ لحراستك يا رب قال كلا الله تولى حراستك خلاص فما ما أوضحش بعد كده كان يسير وحده صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يسير في شوارع اليهود في المدينة كان يأمر الصحابة أن يسيروا أمامه ويسير هو خلفهم ولا أحد خلفه يقول خلوا ظهري لملائكة ربي ففي ملائكة آه، صلى الله عليه وسلم يحرسونه من أمر الله عز وجل وبأمر الله وطبعا هنشوف التسلسل بتاع اليهود ازاي ان هو راح وجلس عند يهودي لما عزموا عملوا له وليمه وكانوا مدبرين الست اللي كانت عايزه تقتله بحيث انه يقعد تحت فتحه في السقف ها آه بيسموها في اللغه العربيه روزنه وبالاظن في الارياف بيسموها الروزنه برضه او روشن او يعني في مسميات تختلف ما بين الريف وبين الصعيد يعني المهم هذه الروزنه فلما جلس في مكان فالراجل صاحب البيت قال له تعالى يا ابا القاسم اجلس في هذا المكان وهو بينتقل وقف لينتقل نزل جبريل وقال غادر المكان فورا يا رسول الله فراح قام ماشي على طول خلاص فصار ايه تدبيرهم في تدبيره آه، اولا بعد هذه المقدمة الطويلة العريضة يعني التي أتمنى أن تكون يعني مقدمة آه، أريد أن أتحدث في دقائق معدودات إيه بقى موضوع ال- البروتوكولات بتوع حكماء صهيون ودي مهمة جدا بتدرس على الأولاد الإسرائيليين في المدارس كان في راجل صحفي إنجليزي م- مشهور بأنه ينقط عن الأسرار والأخبار فوقعت يده على كتاب من الكتب ألفه رجل روسي عن مخطط اليهود لتدمير العالم الرجل أخذ الكتاب وترجمه إلى اللغة الإنجليزية طبعا كان نهايته القتل طبعا وبالتالي الكتاب ده كانوا شايلينه عندهم فيما سمي ببروتوكولات حكماء صهيون في 20 نقطة كده لتدمير العالم ولو قرأناها عليكم لرأيتم فعلا أنها يعني حقيقة بتتنفذ بالحرف الواحد إلى أن ضج الشعب الروسي أيام القيصر وقاموا بقتل 10000 يهودي في شهر واحد لما قرأ الكتاب انتشر واتعرف قال لك الله اليهود بيبصوا لنا البصه دي فما فقاموا بقتل 10000 يهودي في مده قليله جدا الى ان قام الراجل اللي هو هيرتزل الزعيم بتاعهم وقال لهم ان ده يعني كتاب سرق من قدس الاقداس وده كتاب مش زمانه دلوقتي ولكن زمانه كان ولا ولكن ده كان ولا حديث يعني قال لهم لا لا لا لا، ده كتاب كان زمان مش عارف عشان ايه يبطلوا قتل لليهود ولكن طبعا آه، انتشر الكتاب وعرف ومن ضمن يعني هقول لك خمس ست حاجات كده من البروتوكول عشان تشوف ازاي كيف يسيطر اليهود على العالم كله عشان ندخل على مع مواقعة خيبر بقى واحنا عندنا ايه قاعدة تاريخية اولا يجب ان يقوم اليهود باسقاط الهالة القدسية عن رجال الدين غير اليهودي يعني الناس بتحترم ايه بتحترم ال- العلماء بتوعهم سواء ان كانوا نصارى او مسلمين يعني النصارى بيحترموا القساوسه والمسلمين بيحترموا الايه هم يقوموا بدور ايه بقى إيه؟ اسقاط الهاله القدسيه اللي عن رجال الدين فيتعرضون شوف بالنص لاحتقار رجل الشارع الذي سوف نسيطر عليه يجي قالوا لا يا عم انتوا قاعدين مين يا عم ده كل واحد منهم عنده قد كده وبياخدوا اموال الناس وبيعملوا بيسووا يضربوا في بعض ده يقول فتوى والثاني يضرب فيه ويقول له ده غلطان بص بص بس اسقاط الهاله القدسيه والم- وال- والمخطط ماشي ولكني أقول بفضل الله آب المسلمون مرة أخرى إلى احترام علماء والاجتماع حول علماء في العقد الأخير ونحمد الله على هذا فاللهم يعني اجعل العلماء والمتعلمين مخلصين لدينك يا رب العالمين نمرة اثنين التحكم في إدارة الصحافة العالمية والإعلام العالمي ويقول الكتاب يجب على الأمريكي ألا يسمع ولا يقرأ ولا يشاهد إلا ما يريده اليهود أن يسمع أن يسمعه أو يشاهده أو يقرأه يعني التحكم يبقى في إيد مين؟ يعني أه يسمعوا لهم ما عايزينه ويقروا لهم ما عايزينه ويخلوا اللي بالك انت؟ يعني سبحان الله وهكذا ولا يسمع الأوروبي إلا ما يريده اليهود ولا يسمع الأفريقي إلا ما هكذا سبحان الله ولذلك هم اللي اخترعوا عروض الأزياء مين اللي اخترعها؟ اليهود اخترع عروض الأداء مين اللي اخترع الفن العالمي والسينما العالمية اليهود يقول لك ايه الأول السينما الصامتة ماشي بر السينما الصامتة وبعدين السينما الناطقة السينما الناطقة وبعدين سنة سنة لا الأدب السينما ادب في السينما وسينما بسيط من قله الادب في السينما بسيط من قله الادب في السينما من كل قله الادب في السينما وهكذا ايه ادب في السينما هم الذين يعني صنعوا هذه الامور كلها طيب تحطيم الاسره غير اليهوديه تحطيم الاسره غير اليهوديه وهم اللي طلعوا الست الاوروبيه تشتغل يعني الست الاوروبيه لغايه سنه 1700 1800 كانت تطلع تشتغل لغايه 1850 بدات الست 1816 كان في انجلترا شوف قريب مش بعيد قوي كانت المرأة تباع وتشترى سبحان الله كانت المرأة تباع كان كان في مؤتمر قبل الإسلام ب 50 سنة بس في روما بيعملوا المؤتمر هل المرأة كائن مخلوق ولا كائن غير مخلوق في الوقت اللي نزل في القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تحطيم الأسرة غير اليهودية ونحول دون خروج أي رجل ذكي في أي أسرة غير يهودية من قبضتنا اي واحد ذكي في اي فرع من الفروع في الدين في العلم في الكيمياء في الهندسه في الذره في اي حاجه لازم تحت قبضتنا ان ما كانش تحت القبضه يقتل المخطط ماشي ولا لا نحن هم بيقولوا يعني اليهود نحن ذئاب والشعوب غير اليهوديه غنم ولا بد من ان ناكلها هدم دعائم التعليم الجامعي القائم واعاده كتابه التاريخ بما يخدم مصالح اليهود طبعا انا اظن مش عارف تفسير ازاي نفتعل القلاقل والسخط والاضطرابات بين الشعوب غير المس... غير اليهوديه. اعملوا قلاقل. النوع ده حلو قوي في المنتجه لو حد يحب يمنتج الكلام ده على لساننا يودينا في قبر كان اه. مش احنا اللي نفتعل القلاقل، اليهود اللي بيقولوا في بروتوكولات حكماء صهيون نفتعل القلاقل ها في الشعوب غير اليهوديه. واضح الامر. ان نحل القروض الاجنبيه محل القروض الوطنيه لتنهال الثروه على خزائن اليهود ده يعني لمحات سريعة أظن المخطط واضح والأمر بين ودي عشان نبتدي نفهم لما أخرجهم الرسول من المدينة وهذا موضوع حديثنا إن شاء الله رب العالمين قبل أن أن ننتهي من درسنا ونقوم إلى صلاة العشاء إن شاء الله أهمس في أذن الأسر المسلمة إن شاء الله مسألة بداية العام الدراسي بتاعنا نأجل الكلام فيها دلوقتي إن شاء الله ولكن أريد أن أقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يا إخوانا يسروا أمر الزواج إنني أحرم على الأب والأم اللذان يتعسفان بالأوامر والطلبات على العريس ويوقفوا بذلك قطار الزواج بالنسبة لبناتهم هذا أب وأم لا يتقي الله لا يتقيان الله يسروا على الشباب أمر الزواج الشباب مش لاقي ياكل مش تقعد تقول انا عايز اربع اوض وعايز جهاز بالشيء الفلاني كثير من المشاكل تاتيني للاسف الشديد الابناء يريدون ان يبداوا من حيث انتهى اباؤهم لا احنا عايزين نيسر امر الزواج واقول لبناتي اللاتي يحضرن الى المسجد ويسمعن كلام الله عز وجل يا بنتي لما تلاقي واحد يتقي الله عز وجل بلاش بقى التردد ويا ترى اخذه يا ترى طالما تثق في دينه اتوكلي على الله وربنا هيضع لك الخير الكثير وبلاش تستفت صاحبتك صاحبتك هتفتيك غلط ده شكله وحش ده ما بيعرفش يلبس ده ما بيعرفش يتكلم ده ما بيعرفش انجليزي ده بيطبل في الكلام ده فلاح يا ست يا ريت كنا فلاحين كلنا هو احنا كان حصل هو احنا حصل لنا من اللي حصل لنا من ساعه ما اهملنا الفلاحه والفلاح ده افلاح يفلح فهو فالح من الفلاح والاذان بيقول حي على الفلاح فالفلاح من الفلاح لكن لا ده فلاح ده مش خريج الجامعه الامريكيه ده خريج جامعه اسيوط يعني جامعه اسيوط كفرت مالها جامعه اسيوط لا اله الا الله يعني اريد ان اقول يسروا امر الزواج يسروا امر الطلبات ما تطلبوش الشباب بما لا يستطيعوا دفعه لكي تقام الاسر المسلمه التي نريدها اللهم ابعد عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين اشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا وقبل ان يعني نقوم بصلاه العشاء ايضا اريد ان اقول انني نسيت ان آه، عشان بامانه الاخوه المسلمين والاخوات لكم في امريكا الشماليه في كندا حملوني امانه السلام لكم كمصلين في اسد المفراد وفي كل انحاء مصر والدول الاسلاميه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته